ضجري فصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر إله العرش وصانا بإحسان وباليسر فقل يا رب رحماك بمن رباني في الصغر
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين ثم أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم أباء وأبناء أنا اليوم على موعد مع حلقة خاصة للحديث عن اللقطاء اللقطاء لهم معاناة كبيرة جدا والمجتمع الإسلامي ينظر إليهم على أنهم وسمة عار مع أنهم لم يرتكبوا إثما بل هم الذين ارتكب في حقهم مآسي وشدائد ومصائب أيها الإخوة والأخوات وهذا المجتمع لا يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في اللقطاء إنما يطبق شريعة الغابة التي تنظر إليهم على أنهم وصمة عار وعلى أنهم لا يحق لهم الحياة فحياتهم أيها الإخوة تحولت إلى جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر مع أنهم يعني لم يرتكبوا ذنبا هم لم يرتكبوا بل أن الرجل والمرأة هما اللذان ارتكبان هذه الجريمة وتركوا هذا المسكين في مجتمع لا يرحم لا يعرف الرحمة ولا يعرف الشفقة ولا يعرف إلا الغض الغلظة والشدة والإزلال والإمعان في الإزلال والعياذ بالله من أنا ومن أكون وأين أسرتي هذه المعاناة معاناة اللقيط التي دائما يتحدث عنها سواء كان في المؤسسة التي يعيش فيها دائما يسأل من أنا ومن أكون من هي أسرتي أين أبي أين أمي أين أقاربي يعيش في حالة ما بعد حالة وضياع ما بعد ضياع بسبب هذا المجتمع الذي لا يرحم أيها الإخوة والأخوات ويكفي أن أقول لحضراتكم في العالم بأكمله هناك 15 مليون لقيط أيها الإخوة وفي البرازيل وحدها 5 مليون لقيط لا حول لهم ولا قوة في مؤتمر الأرض الذي عقد في البرازيل لم تج لم تجد الحكومة البرازيلية في المكان الذي سينعقد فيه مؤتمر الأرض من أجل تنظيفه ماذا صنعت قتلت في ساعات معدودات 15 ألف لقيط لأن اللقطاء هناك يعيشون في الشوارع ويبيتون على الأرصفة من أجل ذلك قتلت 15 ألف لقيط أيها الإخوة والأخوات اصطادتهم بالأسلحة في الشوارع قتلوهم وكان الناس يسيرون في الشوارع على جثث هؤلاء اللقطاء الذين لا حول لهم ولا قوة اصطادوهم كما يصطادون الكلاب الضاوية التي يعني الضالة التي يصطادونها كما عندنا في مصر وفي البلاد العربية أيها الإخوة والأخوات تصور 15 ألف طفل 15 ألف طفل وطفلة اتشالوا كده في عربات الزبالة وألقوا بهم يعني في صفائح الزبالة أيها الإخوة والأخوات مع أن الله سبحانه وتعالى وضع قوانين تشريعية للقطاء تعالوا نعيش معها في الإسلام أيها الإخوة والأخوات لكي لا يعني نظلم اللقيط بل المفروض الذي ارتكب الإثم هذه المرأة والرجل اللي هم فروا بالإثم دول وتركوا ها- هذا الطفل أو هذه الطفلة التي لا حول لها ولا قوة يعني المفروض يا اخوانا الإسلام يقول في كتابه سبحانه وتعالى أول حاجة أن ربنا كرم الإنسان أي إنسان إن شاء الله يكون لقيط ربنا كرمه سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم فالإنسان مكرم لا يجوز الإهانة ولا يجوز إذلاله ولا يجوز تعذيبه ولا يجوز قتله آه، كذلكم الله يقول في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني إيه ذنب الطفل ده يعني آه، ساعة شهوة قضاها إنسان مع إنسانة حصل تكوين لهذا الجنين إيه ذنب الطفل المسكين ده طب هو ذنبه إيه ذنبه إيه يا أخوانا معظم الناس لما بيتكون الجنين ده بياخدوه بيرموه في صفيحة الزبالة أو بيحطوه بتبدأ ع- ع- يعني مشاكله كلها بوضعه أمام آه، باب المسجد يا إما أمام مسجد يا إما في صفيحة الزبالة في أم مجرمة قبض عليها حطت الولد في عين الحمام تصور يا أخوانا طفل صغير لسه نازل من بطن الأم بيصرخ محتاج شوية لبن بدل ما تديله اللبن وترضعه لا هي بترميه في عين الحمام والعياذ بالله أو ماسورة المجاري أو بيفتحوا المجاري بيرموا فيها الأطفال بطريقة بشعة وطبعا هم مش فاهمين يعني ايه شريعة إسلام على فكرة مش فاهمين الشريعة إن قتل النفس أعظم عند الله من الزنا خلي بالكم يا إخوانا الكبيرة الأولى من الكبائر بعد شرك بالله قتل النفس قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق سبحانه وتعالى فقتل الإنسان يا إخوانا دي من أبشع الجرائم التي سيلقى بها العبد ربه سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر فالزنا في الترتيب يا اخوانا لا القتل في الترتيب ابشع يعني ادى زنا وقتل نفس تروح لربنا ازاي واي توبه وبعدين توبتك لن تقبل لان الق... الولد الصغير اللي مات ده هيجيبك يوم القيامه قال تعالى واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت انت قتلتني ليه طب انا ذنبي ايه انت مجرمه طب انا ذنبي ايه انت اللي ارتكبت المعصيه انت اللي ماشيه غلط انت اللي انحرفت طب انا ذنبي ايه فعشان كده هيحاسبها عند الله يوم القيامة ويحاسب اللي ارتكب هذا الجرم اللي بيظن ان هو بقى قضى شهوة وانتهت العملية على كده لأن دي في معاناة يا اخوانا معاناة بمعنى الكلمة والله معاناة بمعنى الكلمة أيها الإخوة والأخوات ادوني كده حد كده يرضى يجاوز لقيط لما لقيت روح بيت كده يقول لهم ده أنا لقيت لا ليا أب ولا أم ولا أسرة أقول له يا ابني اطلع بره أدي دي معاناة يعني ما فيش زواج يعني هيدنوا في الشارع مش كده وبس المجتمع بينظروا على إيه إنه ابن زنا مع إن تعريف الإسلام مش كده يا إخوانا تعريف الإسلام للقيط إن هو ولد ترك في الشارع بسبب الفقر أو الجوع أو بسبب شيء محرم معايا ولا مش معايا فالإسلام أوجب على الأمة الإسلامية التقاطه إذا خشي على قتله ده تعريفه في الإسلام يا إخوانا يبقى التقاطه واجب في الشريعة الإسلامية لما تلاقي ولد على باب مسجد أو هنا التقاطه واجب تاخده عشان مفيش كلب ينهش فيه أو يموت من الجوع إلى غير ذلك طب وبعدين يا شيخ سالم الإسلام قال لك هديك أكتر مما سأعطي لليتيم إذا كفلت هذا اللقيط ليه؟ لأن اليتيم له أب أو له أم له أب أو له أم يعني يا إما الأب ميت يا إما الأم ميتة ومعروف الأسرة بتاعته الأسرة بتاعته معروفة يبقى له أب ال- أمه ميتة يا إما له أم والأب ميت إذا معروف الأب نسبها إيه ومعروفة الأم نسبها إيه يبقى الأب معروف نسبه إيه والأم معروفة نسبها إيه يبقى أنا كده في في مسار أهوت في طريق أنا عارفه أما اللقيط ده لا له أب ولا أم ولا جد ولا خال ولا عم ولا أسرة فبالتالي أيها الإخوة والأخوات الإسلام قال لك يبقى التقاط واجب ولذلك الرسول يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وفرق بينهما كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم فعطاءك من الحسنات على تربيتك وكفلتك للقيط أعظم عند الله عز وجل من كفلتك لليتيم مش كده وبس تعالوا شوف كده سيدنا عمر بن الخطاب في الشريعة الإسلامية حينما جاء رجل اسم- اسمه سفيان وقال التقطت هذا الطفل فسأل عمر عن الرجل هل هو إنسان أمين هيربيه تربية إسلامية صحيحة قالوا نعم قال عليك الكفالة عليك التربية وعلينا المؤن والمال يبقى أنت عليك تربيه تربية سليمة على الإسلام وإحنا من بيت مال المسلمين هنديك يبقى التقاطه واجب والدولة واجب عليها أنها تنفق عليه في بيت مال المسلمين شوف الإسلام يا أخواننا وحالات الإسلام ده ربنا سبحانه وتعالى غفر لباغية لأنها سقط كلب شوية مية يا أخواننا ما بالك بالطفل فاحنا عاوزين نرحم هؤلاء يا اخواننا دول ما ذنبهمش حاجة انت ليه بتحمل انسان حاجة ما ارتكبهاش ليه بتحمله وزر هو ما عملوش تعالوا معانا حالة ان شاء الله هتحكي عن المآسي التي تحدث للقطاء معنا حالة حية هتعيش معانا وتتكلم معانا في الاستوديو ومعانا تقرير نشوف التقرير مع مخرجنا الحبيب ثم نعود مرة ثانية أيها الإخوة مع ضيف الكريم مع الأخ محمد إن شاء الله
الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر فصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر إله العرش والصالة بإحسان وباليسر فقل يا رب رحمك بمن رباني في الصغر
انا محمد فؤاد مواطن من مصر لقيت طفل في البيت عندنا مولود لسه بقاله 8 ساعات فاتصلت بالنجدة النجدة ما عبرتنيش في الأول المهم بعد ما اتصلت بالنجدة النجدة بعتت لي عربية إسعاف وعربية شرطة خدوني ودوني خدوا الطفل وبعد كده رحنا رايحين قسم العمرانية دخلنا في قسم العمرانية ف الضابط كلمني وقال لي انت لقيته ازاي قلت له كذا كذا فالمهم قالوا طب ده لازم يروح طب انت لقيته ازاي يعني بالليل ولا امتى بالظبط لقيناه الساعة واحدة ونص بالليل في مدخل البيت عندنا مرمي في الشارع آه، خدناه طبعا الناس قالوا اركنوا على جنب ولا شوف اي حاجة يعني زي ما اتعمل في البيت عندكم اعملوا فيه كده احنا طبعا ما رضيناش بكده وخدنا بعضنا رحنا ال- اتصلنا بالنجدة والنجدة لما جت خدته وطلعنا على اسم العمرانية وقعدوني من الساعة اتنين ونص بالليل لغاية الساعة تلاتة الصبح تلاتة العصر تاني يوم قاعد طبعا عبال ما سلمت الطفل في دار الرعاية وخدت جواب من تسليمه في دار الرعاية وطمنت عليه وخدت بعضه ورحت مروح طب في الفترة دي الواد كان بيرضع منين ولا تأكله ايه ولا حضرتك انا اشتريت له من بره ببيون بتاعت رضاعه بزازه رضاعه وجبت له اكله واكلته
وما تعبش في اللحظة دي الولد الولد وديناه مستشفى المصريين بالفعل الدكتور قال لو ما كانش جه ده كان لسه مولود بقاله 8 ساعات 8 ساعات حبل السر اللي في بطنه لسه والدكتور عمل له علاج واداله جلوكوز وخدناه ون- ومشينا الساعه 4 الصبح من مستشفى المصريين الصراحه الناس الدكاتره دكتور يعني يشكر على اللي عمله و- واشكر برضو الراجل بتاع الاسعاف والراجل التاني المسعف التاني اللي معاه ناس كويسه يعني ط- طيب الواد حاليا فين دلوقتي الولد وديناه دار الرعايه وخدت جواب بتسليمه في دار الرعايه و... وانا في دار الرعايه البنت اللي في المن... المسؤوله المندوبه هناك قالت لي يا ريت تبلغ ال- الاقسام او المديريه حضرتك تبعت لهم تقول لهم باشاره اللي ما فيش طفل يجي يلاقوه في الشارع يجيبوه باسم اللي يجيبه على اساس اللي فيه واحده قبليه باسبوع لقت ولد برضه في الشارع كتبت الولد ده باسم جوزها وجت تستلمه بقرار من النيابه باسم جوزها باسم جوزها طب مين اللي قالك ان هو 8 ساعات الدكتور في مستشفى ام المصريين لما وديناه عشان نعمل له الاول كشف طبي تقرير طبي عليه شوفوا الحاله بتاعته فقال لي 8 ساعات لسه مولود طيب آه، هو د- حاليا الولد مكتوب باسمك ولا مكتوب باسم مين الولد دلوقتي لغايه دلوقتي انا جالي اشاره من النيابه بعديها بثلاث ايام جه سال عليا بيقول اسم الوالد محمد فؤاد فحضرتك انا لغايه دلوقتي انا المحضر اللي معمول في الاسم دلوقتي مكتوب بي- باسم الولد باسم محمد فؤاد فانا مش عارف ليه يعني كتبوا ليه كده الامين طب هما آه، حد يعني من جيرانكم تتوقع حد من جيرانكم في حد في البيت مثلا عندك ما بيخلفش اختك او حد ولا ايه النظام بالظبط لنا الحمد لله عندنا اولاد واحنا كنا نتمنى ان احنا ناخده انا قلت لهم في الاسم لو كان كده ناخده ن- نربيه مع اولادنا بس ما ينتسبش لينا في اسم الولد يعني يبقى تبني بس ببر الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر فصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر إله العرش والصالة بإحسان وباليسر الحمد لله وكفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معاناة بمعنى الكلمة اضطراب آه، حيرة قلق من أنا ومن أكون أين أسرتي أيها الإخوة والأخوات معنا حالة سأتركها تتحدث بالتفصيل عن آه، يعني البداية إلى أن وصل إلى المرحلة معنا حالة من هذه الحالات معنا الأستاذ محمد ازيك يا أستاذ محمد الحمد لله أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا.
ومشرفنا الله يخليك.
بشكرك على إنك أنت جيت أنا متشكر جداً.
وعشان تحكي مع يعني آه، تحكي معانا المعاناة و- وجهل الناس والعياذ بالله برعاية اللقطاء آه، وإن هم بيعتبروهم يعني هم أولاد كذا أو كذا مع إن الإسلام غير كده تماما فأنا بشكرك شكر خاص يعني إنك أنت شرفتني النهارده متشكر جدا بعد واسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لك امرك آمين.
وان هو عاوزك تعرف انك مكانتك ربنا عند الله كبيره وانك لا تتحمل وزر الاخرين وان آه، العيب في الناس وليس فيك او آه، او في الدين الاسلامي يعني.
الحمد لله انا هسيبك للكاميرا مع الناس ووشك مش هيظهر فعاوزك تتكلم بالتفصيل عن حكايتك بالتفصيل يا اخي محمد البدايه بدات ايه اتفضل حضرتك وعاوزك تحكي القصه ان هم ارادوا انه يقتلوك وانت طفل صغير رموا عليك ميه النار حتى لسه العاهه موجوده في رجلك حتى الى يومنا عايزك تتكلم بالتفصيل من غير ما تخبي اي حاجه وتحكي لي عن معاناة المعاناه بمعنى بمعناها الحقيقيه يعني اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم اولا آه، بشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء وبقول قدر الله ما شاء فعل الحمد لله وبقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آه، لأن كل شيء بقدر ولازم الإنسان المؤمن يصبر ويتحمل لأن في الآخر الدنيا دي ما تستاهلش أي زعل نعم ما شاء الله ثم آه، بشكر آه، حضراتكم بشكر قناة الناس اللي استضافتني وحاولت آه، تساعدني وتقدم مشكلة عامة تخص المجتمع كله ومشكلة صعبة جدا آه، في ناس كتير بتضيع بسببها وبشكر الناس اللي أصحابي وأصدقائي وزمايلي اللي وقفوا جنبي وتحملوا ألمي لمدة آه، سنين طويلة أكثر من سبع سنين إيه، ألم وعذاب وقهر وذل و- وبلا رحمة وبلا شفقة إيه، بشكرهم جدا وبقول إن شاء الله كل ده في ميزان الحسنات وزي ما ربنا جمعنا في الدنيا كده على على طاعة وعلى حب وعلى خير يجمعنا في الآخرة إن شاء الله في الجنة إيه، وبشكر آه، السادة المشاهدين إيه، اللي بيستمعوا الوقت لل- للقصة وبقول يا رب يستفادوا منها والموضوع ده ما يكررش تاني أبدا في المجتمع الإسلامي كله وكل واحد آه، أخطأ أو آه، حصل آه، منه أي مشكلة تخص موضوع زي ده يحاول يصلح يحاول ي... لأن الدنيا بجد ما تستاهلش وفي حساب وفي آخرة والإنسان مننا هيقف قدام ربنا لوحده يتحاسب ومفيش أي حاجة تنفعه فبطالب المجتمع بشوية رحمة يعني يبقى فيه رحمة في القلوب إيه، لأن سبحانه ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم وكتب على نفسه الرحمة فليه البني آدم ما يكونش عنده رحمة؟ إزاي؟ يعني إزاي ربنا سبحانه وتعالى يكون رحيم والبني آدم ما عندوش رحمة؟ وقلبه لم يتأثر ب- بضياع مستقبل البني آدم بضياع حياته وبعد ما بيكبر ويبقى شاب ليه خصوصياته وليه شخصيته آه، مجتمع بي آه، بيصده وبيطرده من الحياة كلها وكأنه ارتكب آه، فاحشة أو ارتكب ذنب هو ملوش ذنب في أي شيء بل بالعكس ممكن يكون آه، قدوة حسنة وممكن يكون آه، آه، يفعل أعمال يعمل أعمال خير كتير جدا ممكن يكون سبب في رقي المجتمع ورقي الإسلام وتقدم الإسلام وتقدم الأمة الإسلامية ف بقول الحمد لله على كل حال وبشكر الجميع عاوزك و- تحكي لي بقى القصه يا أخي محمد بدات ازاي يا حبيبي القصة بدايتها أيوة.
إن كنت أول ما فتحت عيني على الدنيا نعم لقيت نفسي مع ست كبيرة في السن آه، عرفت إنها جدتي لوالدي نعم.
وكانت ست حنونة جدا وطيبة وكانت بترعاني وبتخاف عليا آه، هي اللي عوضتني كتير عن ال- حنان الأم آه، أما ابتديت آه، أوعى كده على الحياة وأسأل سألتها فين أبويا وفين أمي آه، ليه ما بشوفهمش ليه مش قاعدين معايا في مرحله كام كده يا اخي محمد يعني كان عمري سنين قليله سنتين او ثلاث سنين يعني يعني لما ابتد- اول ما ابتديت اتكلم اول ما ابتديت اتكلم سالت فين امي بالظبط لان انا كنت متواجد معاهم وانا عمري شهرين ثلاثه بالكتير فقالت لي ان ال- والدك ووالدتك منفصلين عن بعض وامك اتجوزت واحد تاني ومسافره بره وان هي آه، السبب في كده الانفصال ان هي تصرفاتها مش كويسه وسلوكها مش كويس ووالدك آه، بيشتغل وعايش لوحده في شقة بس بعيدة وانت ما ينفعش تقعد معاه عشان انا اللي برعاك ففضلت على الحال دوت وكان الاب بيجي يسأل عليا من وقت للتاني وهو معدي على والدته يعني ويروح بيته وانا عايش معاه قعدت معاه فترة آه، الابتدائية الست سنين كلهم في ابتدائي آه، كانت بتراعيني في الدراسة وبتراعيني في حياتي كلها آه، خلصت ال- الابتدائية وبعد كده آه، اتنقلت من السكن بتاعها هي كانت عايشة في في مكان شعبي كده بسيط في شا- في بيت بسيط اتنقلت من مكان بتاعها اللي- من مكان سكنها لسكن تاني بسبب الزلزال اللي حصل سنة 92 خدت آه، سكن في مدينة من المدن الجديدة فدي طبعا كانت بعيدة جدا عن المنطقة اللي أنا فيها مدرستي وفيها زمايلي وفيها المكان اللي اتربيت فيه فكان الأقرب للمكان دوت شقة والدي اللي هو عايش لوحده ده هو ما اتجوزش إيه، اللي هو عرفت بعد كده إن هو ما بيخلفش فروحنا قعدنا فيها عشنا في الشقة ديت وكانت برضو بتراعيني لغاية ما بقى سني حوالي 15 سنة توفت جدتي إيه، اللي هي تعتبر حنونة عليا جدا وهي كانت كل حياتي الله يرحمها بعد ما توفت الله يرحمها حسيت بإني يعني حسيت إني لوحدي إن الحضن الحنين اللي كان موجود يعني راح الحياة اللي كانت بعيشها بحس إني ها عايش حياة آه، مش حاسس بيها فبقيت آه، عايش لوحدي في الشقة ديت كان الأب بيعمل آه، في مهنة من المهن آه، ال- في مجال النجارة وكده كان عنده محل خاص بيه فكان ما كانش بيقعد في الشقة إلا يوم واحد بس وكان بينام فيه فطبعا أنا كنت لوحدي فما لاقيش حد يتكلم معايا يراعيني يوجهني حسيت بوحدة فظيعة جدا آه، حتى ال- ال- الحادثة اللي حصلت لي في ركبتي واللي لقوني عليها وقت ال- وقت الحادثة آه، كانت سبب في مشاكل كبيرة جدا ليا نفسيا و- وجسمانيا ان انا كانت بتسبب لي ألم شديد في الحركة هي عبارة عن إيه يا أخي محمد؟
اللي عرفته والله بعد كده ان الوقت اللي لقوني فيه آه، وانا عمري ساعات لسه مولود ان كان آه، مدلوق على على بطني واللي كان قاصد يعني يدلق على بطني يموتني الماده الكاويه دي كلها وقعت على رو- على رجلي على ركبتي واثرت اثرت كتير على رجلي واتعمل عمليات جراحيه وقتها غلط فاثرت اكتر واكتر عملت اسر فرق كبير بين الرجلين الاثنين وسببت في ألم شديد فكل ما كنت بكبر في السن كل ما أحس بالألم ابتدى يظهر بيبتدي يظهر غير إن كان منظر ال- شكل ال- المشية اللي بمشي بيها كانت بت بتسبب لي حالة نفسية صعبة وتخليني ما يعني ما أعرفش أختلط مع ال- مع زمايلي وأتعامل عادي خالص طبيعي زي أي شخص طبيعي ف وأنا مع والدي وقت الدراسة آه، خلصت ال- الإعدادية وأنا على الوضع دوت ودخلت ثانوي آه، كملت ما قدرتش أكمل في ثانوي عام اضطريت إن أنا أدخل أدرس مؤهل متوسط بسبب ظروفي بسبب الظروف المادية يا محمد الظروف المادية والظروف الاجتماعية برضو لأن أنا كنت لوحدي ما كانش فيه رعاية ما كانش فيه اهتمام وكل حاجة بعملها بنفسي يعني برجع من مدرستي آه، أغسل م- هدومي وأعمل أكلي وأجهز كل حاجة لنفسي نعم كنت شايل يعني ما كانش حد من الجيران يا أخي محمد يعني يعني بيراعيك مثلا لا الصراحة كان في كان يعني في بيبقى في دايما يعني جارة المجتمع قريبة المصري دايما المجتمع المصري يعني دايما في حتة اللي هو التعاون وال- بالظبط في هو في مش- والرعاية في بس كان قليل جدا يعني كان في جاره قريبه مننا كنت بلعب مع اولادها وانا صغير إيه، دي كانت قريبه مننا جدا وكانت آه، بتطلع عندي تسالني اذا كنت محتاج حاجه او تعمل لي حاجه واللي كانت بتراعيني كمان آه، يعني ليا عمه آه، قريبه في اخلاقها وطيبتها من آه، جدتك.
جدتي الله يرحمه فكانت بس كان عندها اولاد كتير وانا كنت دايما بروح عندها عشان العب مع اولادها وكده وكانت عارفه الحقيقه بس ما- عمرها ما قالت لي نعم.
كانت بتتعامل معايا وتجيلي من وقت للتاني ت- ت- تشوفني محتاج حاجه تعمل لي حاجه وكانت بس معظم الوقت كنت لوحدي نعم بس ففضلت على الفترة ديت سنين طويلة لغاية ما خلصت المرحلة الثانوية وحبيت إن أنا أكمل دراستي يعني الحمد لله كنت متفوق وعايز أكمل وعايز آه، آه، أوصل لمرحلة كويسة جدا وأعمل في مجال كويس بس الظروف كمان ما ساعدتنيش حاولت أكمل دراستي فالوالد قال لي آه، أنا مش هقدر أكمل آه، معاك أكتر من كده لأن ظروفي صعبة وحاول تعتمد بقى على نفسك فحبيت ان انا اخرج اشوف بقى مجال العمل لقيت ان انا مش مش هقدر اعمل بشهادتي ديت حاجه يعني اقدر ودبلوم تجارة اه شهادتك اقدر اشتغل في مجال يساعدني على ظروفي ديت فلقيت ان انا اضطر اشتغل اي حاجه فعشان اشتغل اي حاجه كان في تأثير ال- ال- ال- الجراحة اللي اتعملت في في رجلي ومحتاجة جراحة تاني ومحتاجة علاج تاني ومش قادر أكمل الموضوع فحاولت إن أنا آه، أسأل على تقدم هل في تقدم في الطب إن أنا أعمل عملية تاني و- وأحاول أبقى أحسن من كده في حالة أحسن من كده وفعلا سألت رأيت ربنا سبحانه وتعالى بيسر لي وقرأت في الجورنال مرة عن آه، مؤتمر إصلاح ال- تشوهات العظام و- وتطويل ومش عارف إيه فعملت رحت قدمت في مستشفى وسألت قالوا لي ينفع فعلا نعمل لك العملية ونساعدك وتبقى في حالة آه، أحسن بكتير من اللي أنت فيها تعدي مرحلة توصل 90% تقريبا كويس الحمد لله وفعلا آه، بقيت اهتم بالموضوع ده وكنت برضو لوحدي آه، رحت وزاره الصحه وحاولت اعمل قرار علاج على نفقه الدوله تعبت فيه في الاول كتير بس يعني فضلت ال- يعني مصر عليه لغايه لما خلصته وعملت قرار فعلا آه، ودخلت المستشفى وعملت العمليه قبل ما ادخل المستشفى واعمل العمليه كانت الام ديت اللي هي امي على الورق كانت آه، بتيجي تسأل على آه، الأب ده وهم منفصلين عن بعض تيجي تسأل عليه في بيته كان تعبان تعبان تعب عادي يعني فجأة تسأل عليه لأنه منزلش المحل بتاعه لأن سكنها كان قريب من المحل بتاعه فجت تسأل عليه فابتدت ت- تكره كل اللي حواليا فيا وأنا معرفش هي بتعمل كده ليه لأن أنا في الفترة الأخيرة لما ك- بعد ما جدتي توفت كنت بسأل عليها بحاول أقرب لها بحاول أقرب الأم بدفع ال- الأمومة عايز يعني أقرب من أمي أعوض حنان ال- جدتي فلقيتها بتبعد عني وتتعامل معايا بقسوة وبتعامل أولادها قدامي إنها آه، كانت متجوزة راجل تاني قبل الراجل دوت اللي هو الأب ومخلفة منه ولد وبنت يكبروني بحوالي عشر سنين وكانت بتعاملهم معاملة كويسة جدا وجوزتهم وساعدتهم ووقفت جنبهم وكانت دايما تتعامل معايا أنا بكل قسوة وقدامهم يعني كنت دايما أشوف قدامي أما أروح أزورها كنت بزورها كل فترة يعني على حسب ما ألاقيها في مكانها أروح أسأل عليها في بيتها وأحاول أقرب لها لقيتها بتعاملني معاملة صعبة جدا وانت صغير يا محمد ها؟
كان عمري آه، مثلا 14 15 سنه 16 لغايه 20 سنه في الفتره دي كلها لقيت منها معاناه صعبه لدرجه ان كان بيجي اوقات تطردني الساعه واحدة بالليل من بيتها بسبب ان انا بقول لها ان آه، انت بتعملي كذا وده حرام وده حلال وافعالك مش كويسه وفي رجاله غريبه بتيجي عندك و... فبقت تطردني من بيتها وكان اسلوبها معايا وحش جدا وكانت بتنهارني وتشتمني فاوقات كتير كنت بنزل في الشارع وانا مش عارف ليه بتعاملني كده ازاي ام تعامل ابنها بالطريقه دي كنت دايما بصلي الحمد لله من صغري وانا بفضل ربنا لقيت نفسي بصلي وملتزم و... كنت دايما وانا بصلي وساجد آه، بفضل ادعي ادعي كتير و... وانا ببكي واقول يا رب يعني لو انا في حاجه غلط صلحها عشان هي تقرب مني وتحبني لان دي امي ومهما كان انا ما اقدرش اعمل حاجه لان دي امي في الاخر فمهما كانت هي اسلوبها لازم أ- اتعامل معاها بالاسلوب اللي ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيه فبقيت ابتديت اقرب منها لقيتها بتنهارني وبتسدني و- ولفتره طويله لسنين طويله نعم.
وما كنتش اعرف في ايه لدرجه ان فجاه في مره سالت والدي واحنا في البيت مع بعض قلت له هي ليه بتعاملني كده هي دي امي طلعت مني فجاه كده قلت له هي دي امي قال لي سكت كده بعدين رد عليا وهو وشه الناحيه التانية قال لي اه امك امال هتكون ام مين يعني فسكت وما كا- ما جاش في بالي خالص الموضوع بعد ما عرفته ما جاش في بالي خالص ان هيكون كده فسكت على كده وفضلت صابر ومتحمل و... وانا يعني متوكل على الله وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبني وليالي كتيره بت وانا يعني ببكي بحرقه وبتمنى ان انا يعني انام ما اصحاش تاني بتمنى الموت بسبب قسوه المعامله وقسوه التص- التصرفات معايا و... واني مش قادر اعمل حاجه ومش قادر اوصل لحاجه مش حاسس يعني اي شاب بيبقى عايز ي... عنده قوه وعنده حماس وعنده عايز ينجح وعايز يعمل خصوصا لما يكون اتجاهه صح في الحلال وفي الصح فلقيتش اي مساعده من اي حد ولقيت آه، كله بينهارني فابتديت اشك لدرجه ان اصحابي يعني ليا صديق آه، واقف جنبي من زمان تعرفت عليه في مرحله الثانوي آه، ابن ناس محترمين جدا وناس بسيطه و- وطيبين ومحترمين جدا آه، كان بيجي يزورني في بيتي وبيقعد معايا وبنعيش مع بعض عشنا مع بعض فتره طويله وبيبات عندي وكنا بنذاكر مع بعض لغايه ما نجحنا وهو اشتغل وانا ظروفي كانت زي ما هي وهو لدرجه ان هو ما كانش مصدق يعني ليه سايبينك كده والدتك دي ما بشوفهاش وليه بيعملوا معاك كده فجه في مره معايا زياره ليها كان جاي معايا فما شافها قال لي بعد ما خرجنا قال لي الست دي مش امك انت غيرها خالص اخلاقك واسلوبك وتصرفاتك غير الست دي خالص وغير الناس دي خالص تاكيد الموضوع ده فيه حاجه فانا خدتها بهزار وبضحك وقلت له لا مش معقوله يعني انت بتهزر إيه ليه يعني ده هي بس عشان انا متربي بعيد عنها وهي في مكان وانا في مكان فقال لي لا لا انا حاسس ان في حاجه ودي مش والدتك ففضلنا على كده فتره وبعد كده آه، جت بقى امي ديت في البيت تزور الاب أيوة فراحت آه، قالت بقى قدام عمامي وقدام وهم قاعدين بيزوروه ان هو آه، بيتعامل مع ابوه معامله وحشه بيعامله معامله وحشه وبيسيبه هي عيان بتشوه صورتك يعني بتشوه صورتي بالظبط وبتسيبه بيسيبه وهو عيان ومش لاقي ال- ياخد العلاج مش عارف ياخد العلاج وما بيدولوش العلاج هي باسم ايه بتجيله بقى هي مش مراته أصلا بالظبط ما هو ده اللي انا كنت برضه بستغرب له ما انا بقول لحضرتك اسلوبها يعني أنت اكتشفت في النهاية يا محمد دي والدتك ولا مش والدتك؟
لا منها طبعا هذا.
هي مش والدتي اكتشفت من حد قال لك يا محمد؟
اه ما هي بنفسها قالت لي قالت لك إيه بقى؟
ما هو انا احكي لي الس...
بقى.
ما هو ده كان سبب بدايه ان انا اعرف الموضوع إيه بقى؟
اما لقيتها بقى شده قسوتها خلاص بقى وصلت لمرحله بقى لي سنين على كده ولقيتها في الاخر بتشوه صورتي وعايزه كله عايزه تطردني من... من كل مكان آه قلت لها لا انت لا... لقيت نفسي بصرخ في وشها قلت لها انت لا يمكن تكوني امي لا يمكن مفيش ام بتعمل مع ابنها كده انا بقالي فتره عمال اكدب ال- نفسي واقول لا مش معقول قلت لها لا مفيش ام بتاع انا احساسي بيقول لي لا ان انت مش امي وتفضلي اخرجي من بيتنا والبيت اللي انا كنت فيه هي طبعا مش مش مش مش متزوجه من الاب خلاص منفصلين اتفضلي اخرجي وانا مش مش عايز اخرج انت ما تنفعيش ام لاي حد لقيتها فجاه الكلمات دي طلعت مني لوحدها كده أيوة إيه طبعا كل السبب في دوت ال- المعامله السيئه والقسوه هي قسوتها ردها إيه بقى يا محمد؟ قالت لك إيه؟ أنا أصلا ما شتمتني.
قعدتش معايا إلا ثلاث دقايق فعاوزك يعني هي شتمتني وانهارت عليا وراحت خارجه ومشيت بعدها على طول تاني يوم كنت انا مجهز للعمليه بتاعتي دخلت عملت العمليه آه، قعدت 10 ايام في المستشفى لقيت محدش بيسال عني تماما تمام.
الا صديقي اللي كان معايا ده نعم.
جه وقعد معايا في المستشفى لغايه لما خرجت من المستشفى رحت على بيت خاله خالتي آه، في بيت خالتي بقى قالوا لي على كل حاجه وطردوني اللي من هي- بيتهم الساعه خالتك- 1 بالليل خالتك اللي هي أخت أخت اللي هي اختها أختها قالت لك إيه بقى؟
قالت لي ان هي بتقول ان هي مش امك وهي آه، متبنياك باوراق والصراحه انت ما ينفعش تقعد معانا ولا تقعد عندنا لقيت كله بيطردني من بيوتهم وبيكلموا عمتي اللي انا كنت عندها في البيت في التليفون بيقولوا لها مشي من عندك وطب اروح فين اروح فين وانا اللي لسه عامل عمتك عمليه قالت لك إيه بقى؟
قالت لي هي دي الحقيقه فعلا دي الحقيقة والدك والدي اتصل بيا آه.
آه، ما شفتوش برضو ولا جه زارني خالص ولا اتكلم معايا بس غير انه سجلك قال لي في نفس الحقيقه البيت يا محمد اللي أنت فيه آه، لا كنت مشيت من الب... ما هو البيت اللي انا فيه ده كنت فيه لوحدي فاضطريت ان انا اقعد مع عمتي دي عشان تراعيني وقت العمليه اه ورجعت كنت- تاني البيت اللي... انت عايش فين دلوقتي يا محمد؟
انا حاليا ما فيش سكن امال بتبات فين يا محمد؟
يعني مع اصحابي شويه من صاحب ده للصاحب ده بقالي فتره طويله جدا بنقل من مكان لمكان واوقات كتيره قعدت في ال- في الشارع في عز البرد ما بلاقيش مكان كنت بستنى لغايه اذان الفجر تتفتح المساجد بدخل اقعد في المسجد واصلي الفجر لغايه ما يطلع النهار واحاول اروح انام عند حد قعدت فتره طويله على كده واتبهدلت كتير جدا لسنين طويله وما كنتش لاقي ليا حل آه، ما كنت اروح اشتغل في مكان ولو لفتره مؤقته احاول اخد آه، اجر شقه على قد اقعد فيها كنت اللي كنت بشتغل بيه كنت بدفعه في الايجار وما بكملش مصاريفي واما اقعد من الشغل لاي سبب من الاسباب او امشي من المكان اللي انا فيه كنت الاقي نفسي كمان سبت السكن اللي انا فيه فبالتالي بقيت في الشارع فما فيش اي قدامي اي حلول فضلت على كده فتره طويله لحد وقتنا هذا آه، بس عايز اقول حاجه ان الموضوع اتعرف ازاي بعد ما ما هي قالت لي آه، طبعا انا ما قدرت امشي على رجلي بلغت النيابه عشان اعرف الحقيقه ايه النيابه عملت تحقيقاتها وجابتها وقالت لهم ان انا ده مش انا ما خطفتوش ولا حاجه انا لاقيه انا جايباه متبنياه باوراق رسميه بعتوا للمكان دوت اللي هي دار رعايه الطفل آه، لقوا ان في اوراق رسميه باسم تاني خالص لطفل تاني المحضر بقى اللي هو المهم خالص اللي مكتوب فيه اتعثر عليا ازاي اتعثر على الطفل ده ازاي مكتوب في المحضر اتعثر على الطفل دوت في احد شوارع القلعه آه، مرمي الساعه واحدة بالليل آه، طفل حي مولود خلال ساعات بيصرخ آه، ومدلوق على آه، على جسمه على ركبته وعلى بطنه اثار لون احمر واصفر اللي هو بيرجح ان هي ميه نار او ماده كاويه ولقوا الطفل مفروف بقماشه بيضه بس القماشه بيضه ما كانش عليها حاجه هما بعد ما فتحوا القماشه لقوا كده يعني في حد عمل كده قبل ما يرمي فطبعا الشرطه ما حققتش ساعتها غير ان على في, في على الراجل اللي هو لقاني والناس اللي في المنطقه فمحدش آه، كلهم قالوا ما نعرفش فعملوا لي اسم في الشرطه وعملوا شهاده ملاك كده وهميه وودوني بيها على آه، الشؤون الاجتماعيه في دار رعايه الاطفال المكان ده كنت بتعالج فيه مؤقتا آه، من الحاله اللي كنت فيها الماده اللي اتدلقت عليا ديت لغايه لما جت آه، الست ديت الام ديت واتبنتني لان كان جوزها ما بيخلفش نعم ايوه يا محمد طب انت ايه مطلوب من المسؤولين وايه مطلوب من الناس يا محمد اصلا المخرج بيقول لي ما عادش وقت ايه المطلوب المطلوب ان انا آه، اولا انا دلوقتي آه، بقول يا رب اوصل لاهلي الحقيقيين وان ده ممكن يكون آه، حد اللي عمل فيا كده لاي سبب من الاسباب آه، معرفوش ايه بس انا بحاول اوصل لحل واذا لا قدر الله ما وصلتش لاهلي فانا عايز اوصل لحل لظروفي انا الشخصيه انا آه، لقيت نفسي فجاه في الشارع بلا سكن وبلا اي مأوى وبلا عمل وبلا دخل وبلا اي شيء ومتبهدل عندي اصدقائي وعندي اصحابي ومش لاقي حل فتقدمت لوزاره الاسكان عشان اقدم على شقه أح- احاول اخد شقه في المدن الجديده آه، اتقدمت وكتبت شكاوى كتير وما لقيتش اي رد ما لقيتش اي مساعده فانا عايز آه، استغيث بالله سبحانه وتعالى اولا ثم بالسيد رئيس الجمهوريه السيد الرئيس محمد حسني مبارك آه، وهو اب ورئيس مصري آه، اولا ب- ب- بتقدم له بك- بتحيه احترام وتقدير وبقول له يا سياده الرئيس يا رب تكون قصتي وصلت لحضرتك وسمعتها وانا في حاجه شديده ان ال- يبقى عندي سكن عشان اعيش زي زي اي مواطن عادي آه، حياه طيبه حياه آه، شريفه آه، لاني ما عنديش حلول تانية كل اللي عايزه ان عايز سكن يبقى ليا شقه سكن اسكن فيه اعيش حياتي اقدر اشتغل اقدر اكون بيت واسره واعيش حياتي زي اي انسان تاني والحاجه التانية ان انا محتاج ان انا آه، انا المرحله اللي وصلت فيها بعد العمليه ديت محتاج اني آه، اعمل جراحه تاني دقيقه جدا في الركبه ودي مش هتتعمل في مصر مضطر ان انا اعملها بره فاذا كان الدوله تقدر تساعدني كمان في حاجه زي كده ان انا اقدر اسافر بره واكمل مرحله علاجي فده مهم جدا وانا واثق ان سياده الرئيس بقلب الاب واهتمام سيادته آه، بالحالات الحالات اللي هي محتاجه مساعده فعلا آه، هيساعدني ان شاء الله باذن الله جزاكم الله خيرا وانا دم صوت لصوت محمد هذه قصة من الواقع ومن الحقيقة أنقلها لحضراتكم أيها الإخوة وأضم صوتي إلى صوت الأستاذ محمد نداء للمسؤولين في مصر يعني ال- على الأقل شقة يعيش فيها و... و... وعمل يعني شقة وعمل عشان يقدر يعيش كفاية المجتمع ظلمه فالدولة واجب على الدولة إن هي تساعده ونداء إلى يعني أصحاب الشركات وأصحاب يعني شركات المعمار وشركات الكبيرة أي حد عاوز يساعد الأخ محمد يعني يتصل المخرج بيه يقول لي في الميكروفون يقول لي اللي عاوز أي حد يت- يساعد محمد ب- ب- بمكان للسكن أو بعمل فيا ريت يتصل بإدارة القناة وإدارة القناة توصلكم بالأستاذ محمد بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة مآسي من المجتمع مآسي من الواقع ما ذنب هذا الإنسان الذي جاء إلى الدنيا بدون أب وبدون أم إلا أن وجد آه، أم فاضلة التي ماتت رحمها الله رعته حق الرعاية ويعني يعني أشعرته بأعطته الحنان والشفقة والرحمة وربته على مبادئ الإسلام والكلمات الإسلامية التي تخرج من فيه كلمات طيبة أيها الإخوة والأخوات تدل على التربية السليمة التي ربتها هذه الأم الفاضلة رحمها الله وأسأل أن يجعلها يجعل عمله في ميزان حسناتها والأب اللي هو يعني عاش كان نفسي الأب يعني كمل معاه المسيرة أما بالنسبة لهذه الأم التي قالت يعني لا أنا لست بأم فيعني آه، ربنا حرمها من ثواب كبير جدا ربنا حرمك وده دليل أقسى الناس وأقسى القلوب وأبعد الناس من الله قاسي القلب فالإنسان اللي قلبها قاسي بعيد عن ربنا بعيد عن رحمة الله بعيد عن الجنة والعياذ بالله نقلت لحضراتكم هذه المشكلة لعل وعسى تجد صدى في قلوب المسلمين أن نساعد هؤلاء وأن نشعرهم بالأبوة والحنان والعاطفة نحسسهم أن احنا أسرة واحدة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينكم باسم الرحمة آه، معانا وقت يا أستاذ محمد ولا أختم؟ أختم صح؟ آه فللأسف مخرجي يقول يعني ما فيش وقت معانا فأنا يعني بصراحة قصة يعني مؤثرة وقصة يعني يعني الواحد المجتمع مليان يا اخوانا مشاكل كبيرة جدا والواحد في غفلة عنها للأسف الشديد نحن في غفلة والله وهنتحاسب عليهم يوم القيامة يا اخوانا عشان كده ما حد يلاقي لقيط مش يرميه في الزبالة أو يقتله لا ياخده ويرعاه ده ده أولى من اليتيم أولى من اليتيم فهو يعني أنت كفلتك له آه، معناها ثوابك بيكون أعظم من ثواب تربية اليتيم وكفالة اليتيم كذلك واجب على الدولة أن هي تساعد يعني هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة ولا ذنب لهم إلا أنهم جاءوا يعني من أم يعني مجرمة وأب مجرم لا ذنب لهم أيها الإخوة والإخوات الله يقول ولا تذر ولا تزر وازرة وزر أخرى استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حلقة جديدة من حلقات أباء وأبناء نلتقي كل أربعة في الساعة الرابعة وعشرون دقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر فصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر ببر الوالدين قضى بلا أف بلا ضجر فصاحب من ببرهما ستبلغ أعظم الأجر إله العرش والصالة بإحسان وباليسر فقل يا رب رحماك بمن رباني في الصغر